بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد معانا النهاردة ثلاث صور مدنية محاطين بصور مكية من قبلهم وصور مكية من بعدهم معانا بإذن الله سورة محمد والفتح والحجرات زي ما تعودنا على اسلوب القرآن يا جماعة لما يكون الصورة فيها تكاليف عالية فيها تكاليف مهم جدا ان احنا ننفذها وفي نفس الوقت عالية بتحاط الصورة من قبلها بصور مكية ومن بعدها بصور مكية عشان عشان الشحن الايماني اللي انت هتتشحن فيه في الصور المكية يخلي قلبك جاهز انه ينفذ اوامر الله لما تدخل في هذه الصور اللي فيها التكاليف زي قبل كده ما حصل في سورة النور وزي قبل كده ما حصل في سورة الاحزاب وزي قبل التوبة والانفال ما ربنا ادانا صورة الاعراف والانعام يبقى اذا الثلاث صور دول مليانين تكاليف مهمة ايه موضوع الثلاث صور دول وايه الرابط ما بينهم ظاهريا لما تيجي تقرا الصور دول ايه علاقة الحجرات بمحمد ايه علاقة جو القتال اللي في محمد والفتح بجو الاخلاق والمعاملات اللي في سورة الحجرات فالثلاث صور دول كانوا في سنة يعني الفتح كان سنة ستة هجرية اللي هو صلح الحديبية ستة هجرية يعني احنا الوقت بعد عشرين سنة من الدعوة الاسلامية يعني خلاص ما عادش في وقت لازم نخرج للعالم بقى يبقى الثلاث صور دول التقفيل النهائي للصف المسلم قبل ما نبدأ نخرج للعالم قبل ما نبدأ بقى نخرج للدنيا قبل ما نبدأ ننفتح يعني الوقت الشباب اللي يقولوا هو المهدي بعث ولا لا هو المهدي هيط... المهدي يا جماعة مش الوقت يا جماعة لما معانا الثلاث صور دول تتحقق فينا الاول نبقى جاهزين عايزين ان احنا نخرج للعالم ولكن لو المعاني بتاعت الثلاث صور دول ما اتحققتش فينا يبقى احنا لسالنا كتير جدا على ما نقدر ان احنا فعلا نخرج بالرسالة بتاعتنا للدنيا وندعو الناس للاسلام والناس تدخل في دين الله افواجا الثلاث صور اللي معانا عايزين نبدأ الاول بصورة الحجرات صورة الحجرات بتتكلم عن ايه يعني الرابط يعني لو حد قرأها كده يلاحظ ان الصورة مواضيعها متنوعة وتوجيهاتها متنوعة لو عايزين كلمة واحدة تربط ما بين تكاليف صورة الحجرات هنجيب كلمة ايه صورة الحجرات هي صورة الادب كلمة الادب هتلاقي هي المحور اللي بيربط كل الصورة ببعضها يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله الادب مع الله الادب مع الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله يبقى الادب مع مين ما ترفعش صوتك فوق صوت النبي يبقى الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واحد جه قال لك كلمه على اخوك ولا واحد جه قال لك كلمه على واحد ما تصدقش وتكرر الكلمه على طول الادب مع المؤمنين يا أي... و... وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ده الادب ما بين الدول الاسلاميه وبعض بقى مش الادب على مستوى بس يعني ان جاءكم فاسق يا ايها الذين امنوا لا يس يسخر قوم من قوم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الادب بين المؤمنين وبعض ما بين الافراد وبعض يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الادب ما بين الناس كلها وبعض حتى ما بين المسلمين وما بين الكفار واخيرا قالت الاعراب امنا الاعراب الاجلاف اللي دايما صورة لقلة الادب وسوء الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتختم الصورة بيهم عشان كمان منظومة الادب تحتوي الجميع حتى هؤلاء الاجلاف اللي ابعد ما يكونوا عن الادب يبقى صورة الحجرات صورة الايه صورة الادب يا جماعة صورة الاخلاق صورة المعاملات صورة بتقول لك قبل ما نخرج للناس لازم نبقى الاخلاق دي عندنا لازم تبقى الصفات دي عندنا لازم نبقى مجتمع متحقق فيه هذه الصفات صورة الحجرات امتحان امتحان كل واحد فينا هيدخل فيه امتحان ممكن اولئك الذين امتحن الله قلوبهم امتحان ممكن تجيب في امتياز جيد جدا جيد مقبول تشيل مادتين تسقط تترفد كل واحد فينا له تقدير غير التاني في الامتحان ده الامتحان ده امتحان ايه اخلاقك مع الله شكلها ايه كيف تتعامل مع الله كيف تتعامل والله يبقى مع القرآن ما هو الاخلاق مع الله يبقى مع القرآن كيف تتعامل مع رسول الله انت ادبك مع رسول الله شكله ايه اخلاقك في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكلها ايه كيف تتعامل مع المؤمنين لو واحد قال لك كلمة على اخوك بتعمل ايه لو واحد جه يهدم قدامك اخوك بتعمل ايه وموقفك بيبقى ايه كيف تتعامل مع الدنيا كلها اخلاقك في التعامل مع الكفار حتى اليهود في التوراة بتاعتهم المحرفة يقول لك اذا اقرضت اخيك فلا تقرضه بربا واذا اقرضت احدا غي- من غير اخوانك يعني غير يهودي فاقرضه بربا يعني الاخلاق عندهم مع اليهود بس مع غير اليهود مفيش اخلاق احنا عندنا مفيش الكلام ده يا جماعة احنا عندنا الاخلاق مع الجميع الاخلاق مع الجميع الاخلاق ده حاجة ثابتة الكرم ال- اغاظة الملهوف الصدق الامانة اداء الحقوق الوفاء بالعهود ده حتى مشركي قريش لما اتنين من الصحابة قالوا لهم سيبونا نهاجر او سيبونا نروح المدينة ولن نحارب مع رسول الله او لن نحارب مع محمد عمل ايه لما راح للرسول في بدر والرسول كان محتاج للواحد كان محتاج لاي حد قال لهم نمضي لهم عهدهم ونستعين الله عليه شفتوا دين في الاخلاق دي شفتوا دين فيه الابهار ده يقول لهم ما دام عهدتهم دول مشركين ما لهمش ذمه لا ما دام قطعنا عهد حتى مع المشرك سوره الحجرات يا جماعه بتاسس مبدا لو فعلا المبدا ده عندنا هنقبل الناس والله العظيم هنجنن الناس هنخلي الناس يعني مخها يطير اما تشوف المسلمين افواج ورا افواج هتدخل في دين الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان ما عادش مقياس التفاضل ما بيننا وبين بعض الغنى والفقر والشهاده وعدم الشهاده ومين اللي فلوسه اعلى ومين اللي ساكن في منطقه ارقى ومين اللي راكب عربيه احسن ومين اللي معاه شهاده اعلى ما عادش ده مقياس المجتمع ان اكرمكم عند الله اتقاكم لما المقياس بقى الدين مش الدنيا حصل ايه المسلمين لما بقى عندهم المقياس هو الدين ايام الرسول عليه السلام وبعد الرسول في عهد الخلفاء الراشدين بهروا العالم شوفوا الرسول شوفوا يا جماعه تطبيق لهذه القاعده في حياه المسلمين كان شكلها ايه الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله ابن ام مكتوم ابن ام مكتوم الاعمى الراجل الغلبان الكبير اللي واللي ابن ام مكتوم يامره يستخلفه على المدينه مرتين قال له يبقى ولي يبقى محافظ اه يبقى محافظ ما يبقاش ليه وزيد بن حارثة رضي الله عنه يأمره على غزوة مؤتة ويقوم جايب ابنه اللي هو مين ها اسامة بن زيد يأمره على ايه يأمره على بعث الروم اللي ماتوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه ما بعثوش ويجيب زيد بن حارثة ويؤاخي ما بينه وبين حمزة عم رسول الله لما بيأخ ده زيد ده مولى ده مولى يا جماعة ده كان عبد زيد ويأخي ما بينه وبين حمزة ويجيب زيد ويزوجه زينب بنت جحش بنت خرج بنت خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه مفيش حاجة الدين هو اللي بيحكم شليبيب تعالى ابع- يبعتوا لامرأة من الانصار الرسول هو اللي بيقول لك تتزوجي هذا الرجل الرسول هو اللي بيخطبك لهذا الرجل يا سلام جليبيب وفي المعركة والمسلمين قتلى وعظماء واغنياء ممكن استشهدوا الرسول يقول لهم هل تفقدون من احد لا يا رسول الله خلاص كل اللي اتقتلوا من الاغنياء خلاص حصرناهم ولكني افقد جليبيب ويدوروا على جليبيب يروح يلاقيه مقتول وحواليه سبعة من المشركين مقتولين فيقول قتل سبعة من المشركين وقتلوه هذا مني وانا منه هذا اني وانا منه وما يرضاش يحطه على التراب لغاية ما يحفروا له قبره يشيله على ايديه عليه الصلاة والسلام لغاية ما يحفروا قبره والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يدفنه عليه الصلاة والسلام شايفين يا جماعة بقى الانسان له كرامة لم يوجد مرحلة في التاريخ كان للانسان الفقير كرامة واعتبار في المجتمع زيه زي اي واحد غني غير في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اعتبار للدين الدين هو اللي كان بيحكم الجواز كان بالدين الجواز كان بالقرآن الاحفظ لكتاب الله كان هو اللي يقدم للامامة الوقت حتى في المساجد ممكن لو واحد غني ولا حاجة في مسجد تلاحظها يقدموا لي الامامة قال حتى في المسجد دخل حب الدنيا ولكن كان السيطرة للدين كان ال- التفاضل ما بين الناس وبعضها كان بالدين بلال لما ابو ذر قال له انك ايه انك يا ابن السوداء الرسول قال له انك امرئ فيك جاهلية بقى التفاضل بالمركز او بالنسب او بالمال بقى جاهلية نوع من انواع الجهل الشديد الرسول عليه السلام سلمان لما بدأوا يتكلموا عنه ده غريب قال سلمان منا اهل البيت منا قال له ده بقى النسب بقى بالدين يعني بقى الدين هو الاعتبار الاساسي للنسب ابن مسعود لما ابو موسى الاشعري قادم على المدينة هو واخوه بيقول مكثت فترة اظن ان ابن مسعود وامه من ال البيت ليه من كتر دخولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود الوحيد اللي الرسول فاتح له بيديله اذن مفتوح بالدخول على رسول الله في اي وقت على الاطلاق أي الوحيد يعني ممكن ابو بكر وعمر ما كانوش واخدين الاذن ده ابن مسعود كان حتى في اوقات خلوة النبي عليه السلام يدخل في اي وقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شايفين الاخلاق يا جماعة شايفين المبادئ شايفين ديننا عظيم قد ايه شايفين لو احنا عدنا للاخلاق دي هيبقى حالنا ايه وهيبقى موقفنا ايه يعني احنا عايزين نرجع لهذه الاخلاق سيدنا ابو بكر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حوحر و... و... و... اسامة بن زيد خارج ببعث الروم ابو بكر ماشي جنبه برجليه على التراب واسامة راكب فاسامة يقول له يا امير المؤمنين لا تركبن يقول له والله لا اركب ووالله لا تنزل قال له وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله ساعة ده خليفة يا جماعة ده حاكم ده رئيس الدولة رئيس الدولة ماشي رجليه على التراب واللي عنده 17 سنة ماشي راكب ويقول له والله لا تنزل والله لا اركب اي كانوا حكام مفيش التفاضل مش برضه بالحاكم والمحكوم التفاضل بالدين سيدنا عمر من بعده سيدنا عمر وهو بيموت وبيوصي مين اللي يستخلف من بعده وبيحدد ستة قال بعد ما حدد الستة قال ايه ولو كان سالم مولى ولو كان سالم مولى حذيفة حي لاستخلفته عبد اسود اه يبقى الخليفة ما يبقاش الخليفة ليه مش عنده دين يبقى هو الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب لما سيدنا ابو بكر اعتق بلال قال ايه سيدنا اعتق سيدنا اعتق سيدنا سيدنا اعتق سيدنا يبقى التسويد بقى بالدين وابو بكر مش سيدنا لانه هو معاه فلوس ده سيدنا لانه هو الاقطى فينا والاكثر تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينا اعتق سيدنا بلال اه بلال بقى سيدنا يا جماعه شايفين اخلاق الدين شايفين عظمه الدين شايفين الدين ده فيه اخلاق قد ايه عشان كده يجب ان ننتبه ان اعظم معجزه في الاسلام مش المعجزه العلميه ولا المعجزه ال- اعظم معجزه في الاسلام المعجزه الاخلاقيه اخلاق الدين اللي لو ظهرت هنبهر العالم كله بالاسلام سيدنا عمر بن الخطاب لما ابن عمرو بن العاص ضرب المصري لما سبقه قال له ايه خذ قال للمشرك قال لل- لل- للمصري ال- القبطي المشرك قال له خذ هذه الضره واضرب بها صلعه عمرو حتى يعلموا ان الله لم يخلق احدا ايه مفيش حد اتخلق عبد كلنا اتولدنا احرار ما حدش اتخلق عبد ده سيدنا عمر بيعمل كده مع مين مع عمرو بن العاص ليه لان هي دي الاخلاق لان الدين دين بل مع عمار سيدنا عمار يأمروا على الكفر ده عمار ده كان عبد وكان, وكان يأمروا على الكوفة سهيل بن عمرو هو ابو سفيان وصناديد قريش بعد الاسلام كانوا واقفين على باب عمر بن الخطاب وكان واقف صهيب و- وسلمان صهيب وبلال و- يعني فقراء الصحابة اذن للاول فقراء الصحابة وساب سهيل بن عمرو وساب ابو سفيان و... فابو سفيان قال والله ما رأيت مثل هذا اليوم قط ايه ده الواحد عمره ما حصل له اللي بيحصل له ده ده احنا اعلى منهم نسب واحنا واحنا واحنا فقال سهيل بن عمرو يا قوم أأنتم غضاب لقد دعوا دعيتم إلى الإسلام ودعوا فأسرعوا وأبطأتم فاخشوا أن تأتوا يوم القيامة فينادوا وتبقوا لا ده عاد المقياس والتفاضل يا جماعة فعلا بالدين ولا يوجد أي شيء آخر غير الدين بل سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيحدد العطايا الشهرية ادى لأسامة بن زيد أكتر مادة لابن عمر ابنه فابن عمر بيكلمه قال له يا بني كان أبوه أحب إلى رسول الله مني وكان ابنه اللي هو ده بقى اللي هو أسامة بن زيد أحب إلى رسول الله منك وإني آثرت ما يحب رسول الله على ما أحب عليه الصلاة والسلام الاخلاق يا جماعة تخيلوا ان لما الدولة الاسلامية قامت كان يعني تخيل ابن سيرين تسمعوا عن ابن سيرين اعظم مفسر للاحلام في تاريخ الامة ومن علماء الامة الاجلاء تفسير احلام ايه ده كان عالم من اكبر العلماء كان عبد كان مولى من الموالي ابن سيرين تسمعوا عن الحسن البصري امام البصرة امام الامة كان عبد اسود عبد اسود مولى اسود الحسن البصري وسود بعلمه حتى من الاثار اللي تقرأها في كتب الرقائق ان لما لقوا وشه ابيض فقالوا له ما الذي يعني بيض وجهك قال خلوا بالله في ظلمات الليل فكساهم من نوره صدقونا الحسن البصري كان عبد تصدقوا كلمة نافع مولى ابن عمر نافع من ادراكم ما نافع بنسمع اسمه في القرآن وبنسمع اسمه في القرآن ما ادراكم ما نافع يا جماعة نافع كان عبد عبد من العبيد ائمة الدنيا كلها كانوا عبيد مصر مفتي الجمهورية فهد عمر بن عبد العزيز يزيد بن ابي حبيب عبد اسود مفتي الجمهورية ائمة المدينة في هذا الوقت طاووس ومجاهد وعطاء عبيد عبيد وموالي يبقى ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم شفتوا الاسلام بقى اهو بالاخلاق دي لو احنا خرجنا للدنيا هيبقى شكلنا ايه هنعمل ايه عشان كده بقول لكم الثلاث صور دول بتقولوا لنا نخرج للدنيا بعد ما يتحققوا فينا سورة الحجرات من اولها يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما تحطش حاجة قدام الله ورسوله ما تحطش رأيك قدام رأي الله ورب قدام حكم الله ورسوله ما تحطش كلامك قدام تشريع الله ورسوله اوعى تقدم هواك على امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن انت ورا القرآن دوره مع القرآن حيث دار انما دلوقتي بقت اهوائنا بتقدم على حكم الله ورسوله وبقت افكارنا ومناهجنا بتقدم على حكم الله ورسوله الادب مع الله والادب مع القرآن يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت ايه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تحبط اعمالكم اه ربنا بيقول لك لازم يبقى عندك خوف مستمر من الحبوط في العمل لازم ده ابو بكر وعمر يا جماعه مش ناس عاديين ولا ناس ابو بكر وعمر بسبب كلمه رفعوا صوتهم قدام النبي فيها كان الخيران ان يهلك يعني اقل ذنب تخاف منه ربنا بيعلمك انك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى من اقل ذنب من اقل شيء سيدنا يونس بعد كل الخدمه الدعوية الشاقة اللي اداها بسبب امر واحد خرج من بلده من غير اذن من الله ربنا قال اذ ابق الى الفلك المشحون ابق عشان امر واحد بس عشان امر سبق ربنا سبحانه وتعالى في سورة سبق بيقول ايه لقد كان لسبق في مسكنهم اية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا ربنا ما وصفش ربنا ما قالش اربع خمس ايات جرائمهم كلمة واحدة بس فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرب كلمة بس خلاص مجرد ان هو اعرض مجرد كلمة الله اله عزيز انت بتعبد اله عزيز ان عصيته ما تعرفش ممكن يعمل فيك ايه ابليس اتطرد من ملكوت السماوات واتطرد من الجنة باب ذنب واحد بسبب سجدة واحدة بس ما رضاش يسجدها كان مستهتر ما كانش عارف ان ده عواقبها لا دي عواقب الذنب يا جماعة يجب ان احنا ندرك خطورة الذنب يجب انك انت تدرك لما الرسول يقول ان كل ذنب بنكتة سوداء في القلب انت دخلت قلبك كام نكتة سوداء عينيك دي الوحيدة دخل منها كام نكتة سوداء قلبك كام نكتة بصت كام بصة في عمرك ده عشرين الف بصة انا بعشرين الف نقطة من عينك بس بس ده لسه ودنك دخل منها كام نكتة سوداء دخل منها سمعت كام حاجة مما حرم الله سمعت ده عشرين الف تلاتين الف بقك ده دخل منه كام نكتة سوداء لسانك واللي بي- كان بيدخن او لسه بيدخن دخل منه كام نكتة سوداء ايدك دي اتكت كام مرة تفتح تلفزيون ولا اتكت على برنامج محرم ولا اتكت كام مرة اتكت كام مرة على حاجة محرمة او يبقى اذا يا جماعة عايزين نعرف احنا مذنبين في حق الله سبحانه وتعالى قد ايه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون كلمة لا تشعرون دي كلمة تخوفك كلمة ترعبك يعني انا ممكن يكون عملي حبط وانا ما اعرفش يعني انا ممكن يكون ربنا غضب عليا من فوق سبع سنوات وانا ما اعرفش اه لازم المؤمن دايما يبقى خايف طب امتى تخاف ان عملك يحبط امتى انا عايز اديك مثل واحد بيصوم صام يوم انا قررت اصوم النهارده فبعد كده اتقابلنا فقلت لي تعالى معزمك على حاجه ساقعه مثلا يعني في يوم من الايام العاديه هقول لك لا والله اصل انا ايه بس انا صايم انما تخيل ان انا بصوم يوم ويوم وما ادراكم بقى يوم ويوم ده فضله عند الله قد ايه وفي نفس الوقت مشقته قد ايه بصوم يوم ويوم وفي اليوم اللي انا صايم فيه اتقابلنا في صلاه الفجر وقلت لي تعالى اسمعك على حاجه ساعه ها هقول لك انا صايم ده لو ده لو ده لو قام زلزال مش هقول لك انا صايم ليه بقى انا بعد ما تطلع روحي في العمل اقوم اضيعه في كلمه يبقى امتى تخاف على العمل اما يكون في عمل امتى تخاف على العمل اما يكون في عمل اصلا يبقى يا جماعه احنا ليه ما بنخافش على العمل احنا ليه ما بنخافش من حبوط العمل احنا ليه ما بنخافش من الرياء لان احنا اعمالنا اصلا اعمال زهيده مش اعمال عظيمه انما لما نعمل اعمال عظيمه اه هنبدا نترعب بقى يا بقى بعد كل المجهود ده ممكن كل ده يروح اه ممكن كل ده يروح ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله ايه قلوبهم قلبك هيمتحن خد بالك لازم ربنا هيمتحن قلبك لازم اوعى تفتكر انك انت لما بتعدي بنت في الشارع او لما البنت بيعدي قدامها ولد في الشارع اوعى تفتكروا يا جماعه ان دي فتنه لعينك دي فتنه لقلبك تعرض الفتن على الايه على القلوب مش على العيون ولا على الاذان ولا ده فتنه لقلبك قلبك هيتفتن قلبك هيمتحن ومفيش حل غير انك انت تذاكر عشان تجاوب في الامتحان صح تذاكر ازاي الاجتهاد في اصلاح القلب وتطهير القلب اولئك الذين امتحن الله ربنا هيمتحنك كل فتنه هتقابلك امتحان كل اذان فجر امتحان بل احنا بنتكلم في القران وبنتكلم في معاني عاليه ما ننزلش نفسنا كل قيام ليله امتحان كل صلاه ضحى امتحان كل يوم بيعدي عليك السنن الرواتب امتحان كل صيام اثنين وخميس امتحان امتحانات انت هتاخد الدرجه هتاخد الشهاده ولا لا وهتاخد تقدير ايه في الاخر هتاخد طاقب آه، تقدير آه، امتياز ولا طاقب تقدير جيد جدا ولا جيد ولا هتشيل مادتين في التقوى ولا هتترفد ما انتش تقي اصلا اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يروحوا ورا النبي مش من وراء حجرة يروحوا ورا النبي هنا لا مش في البيت طب نادوه من البيت طب نادوه من البيت والرسول مش عايز يخرج لهم مش وقت الخروج بتاع النبي عليه الصلاة يبقى اذا ده سوء الادب مع امر الله اكثرهم لا يعقلون اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله ايه غفور رحيم غفور رحيم ايوه يا جماعة ازاي النبي احتوى الناس ازاي حتى مع جهلات الاعراب المغفرة والرحمة ازاي ازاي نحتوي الناس يا جماعة ازاي الناس تحبنا ازاي نحتوي ازاي تحتوي اصحابك وانت بتدعوهم الرحمة ازاي تحتوي اهلك وانت بتدعوهم الرحمة النبي احتوى اجلاف الاعراب بالرحمة احتوى الواقع كله بالرحمة يبقى انت لازم يبقى عندك رحمة كما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة مصيبة نقلة الكلام اللي كثير من يعني سواء الملتزمين وغير الملتزمين في الدنيا كلها بنعاني منها نقلة الكلام انا سمعت ان فلان عمل كذا وكذا وكذا وكذا مين اللي قالك يا ابني لا اخ ثقه اخ ثقه اللي قالك كده اه طب والاخ الثقه ده ما نروح له نشوف الاخ الثقه ده مين اللي قالك يا اخ يا ثقه اخ ثقه اخ ثقة طب ويا اخ الثقة مين وفي الاخر نفسنا نشوف مين الاخ الثقة ده يا جماعة نفسنا حد يقبض عليه مرة نجيب الاخ الثقة ده اللي وقع الدنيا كلها في بعضها اللي وقع الناس كلها في بعضها كل واحد يقول لك خبر اخ ثقة ويطلع الاخ الثقة ده والعياذ بالله بعد كده يعني الله المستعان فلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم اوعى تفتكر ان اتباع هواك فيه راحتك اتباع هواك ومزاجك فيه تعبك وقرفك وبهدلتك وعنتك في الدنيا قبل الاخرة يا جماعة الرحمة هنا الرحمة في القرآن اللي عايز يعيش مستريح وسعيد ومرتاح يتبع اوامر رسول الله ويتبع اوامر القرآن والسنة اللي هيتبع هواه هيتبهدل وهيعيش معذب وهيعيش في غاية الضيق والاكتئاب مفيش راحة غير في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان ياه تبقى جاي بح- عارفين يعني يا جماعة حبب اليكم الايمان يعني انت مش جاي المسجد ها انا جاي التراويح النهارده وانا متضايق انت جاي بحب انت جاي فرحان زي شعور الملتزم الجديد كده الملتزم الجديد كلنا جربنا المرحله ديت او غالبنا وربنا يمن علينا جميعا بيها كلنا جربناها يا جماعه في اول التزامك فرحان وانت رايح الدرس طاير وانت قبل خطبه الجمعه كده تروح من بدري الشيخ محمد حسن طالع تفضل كده قاعد سعيد سعيد وساعه وهو بيطلع على المنبر قلبك كده يبقى ايه تحس انه في نشوه غريبه كده وهو بيتكلم تحس انك فرحان اول ما يخلص تحس انك عايز تطير تروح تجيب لك شريطين تسمعهم تروح تشوف يبقى اذا يا جماعه احساس الفرحه وانت عايش جو الطاعه احساس انك عايش دين عايش دين مش بتأدي تكاليف انت عايش عيشة اسعد مليون مرة من اي عيشة تانية بيعيشها اي انسان في المعصية ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان انك انت تكره المعصية فاول الصورة اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اللي بيشوف المعصية نفسه فيها بس يقاوم نفسه عشان خايف من ربنا اللي يشوف الفتنة نفسه يبص لها بس يقاوم نفسه عشان خايف من ربنا اللي يشوف الشريط نفسه يسمعه بس يقاوم نفسه عشان خايف من ربنا انما كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان لا ده كاره المعصية ده عاد لما بيشوف المتبرجات في الشارع بيرجع ده عاد لما بيشوف الفتن بيبقى خلاص بيجي له حالة من الغثيان وهيقيء على نفسه هيرجع من كتر القرف يبقى ده كراهية المعصية ده اللي عايش مستريح ده المستريح ليه لان خلاص المعصية خرج حبها من قلبه وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا زي العراق والكويت كده ولا طبعا احنا ما قعدناش بنتعامل التعامل الايماني والقراني ده مع الواقع بقينا بعاد عن هذا الواقع انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم اول حاجه الرسول لما دخل المدينه عملها ايه ها بنى المسجد المسجد ده اللي هيخلي كل واحد مننا طوبة صالحة لبنة صالحة اللي هيخليك راجل بعد بناء المسجد على طول عمل ايه المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ما انا الوقت انا طوبة وانت طوبة وده طوبة وده طوبة بس احنا شوية طوب متبعتر الاخوة هي الاسمنت اللي بيرصص الطوب ده جنب بعضه ويلزقه جنب بعضه بقينا صف بقينا بنيان مرصوص جنب بعض يبقى اذا الاخوة دي هي اللي بتخلي احنا مع بعض كده لينا قيمة انما من غير الاخوة احنا في احسن الاحوال شوية طوب في احسن الاحوال الطوبة ممكن تتسأل في دماغ واحد مثلا تعوره مثلا يعني انما الطوبة ممكن تصد عدوان جاي عليك لا لانها ما هياش بنيان مرصوص ما هياش صف يبقى الاخوة يا جماعة الاخوة الرسول عليه السلام بيقول اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فان اختلفتم لو انتوا قاعدين كده اختلفتوا في تفسير آية هتتشكلوا مع بعض الاخوة هتروح فقوموا من عليه يا ربي لو القرآن هيفرقنا نسيب القرآن شايفين الكلام يا جماعة هو الرسول مش قصده يسيب القرآن طبعا يعني ده مش فاهم الرسول يقصد ان الاخوة دي اخطر خط احمر لازم ما يتكسرش في حياة الامة لازم لازم نحس ان احنا اخوات يا جماعة يا جماعة المجتمع ما عادش حاسس بالاخوة دي لان ربنا بيقول وكذلك اوحينا اليك ايه روحا من امرنا القرآن روح طب الروح لما تخرج من الجسم الجسم يحصل له ايه يموت يبقى انا دلوقتي انا جسم اهو لو يعني لو انت قرصتني في ودني ايدي هتتمد تدافع عن ودني طب امتى تتقطع الودن والايد ما تتمدش ها لما يكون الجسم ميت يعني لما يكون مفيش روح امتى تتقطع بغداد والايدين التانية ما تتمدش بتاعت الدول امتى تتقطع القدس ولا يتحصر المسجد الاقصى والايدين التانية ما تتمدش اما تكون الامة ميتة ميتة ليه لان ما عادش فيه القرآن الروح اللي هو القرآن ما عادش موجود وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا يبقى احنا ما عدناش حاسين بالاخوة ليه لان القرآن ما عادش رابط ما بيننا يبقى, يبقى يعني يعني احنا قلنا قبل كده ان سلسلة التفسير دي ده معهد اعداد دعاء وفي نفس الوقت معهد اعداد آه، علماء وفي نفس الوقت معهد اعداد يبقى وكذلك يا جماعة معهد اعداد صف متماسك فعلا يبقى بواب وديان مبسوط ليه القرآن هو الروح اللي هتربط ما بيننا انما المؤمنون اخوة سيدنا علي لما الخوارج جم ي- لما ي- جم يقتلوا يقتلوا في المسلمين قال ايه قالوا له يا علي او يا امام اهم كفر قال لا اهم مش عارف ايه قال لا امال هم ايه اخواننا بغوا علينا يا شايفين يا جماعه ربنا بيقول انما المؤمنون اخوه يا رب ده بقى في دم بينهم مش ده قال على ده كلمه ولا ده قال على ده ده بقى دم بينهم برضه اخوات برضه اخوات لو كان ابو بكر ما عفاش عن مصطح بن اسامه اللي هو اتكلم على السيده عائشه في فتنه حادثه الافك كان حصل ايه؟ كانش حصل حاجه كان التاني اتقطع ما بينهم لو كان سيدنا يوسف ما عفاش عن اخواته كان حصل ايه؟ يبقى لازم نبقى طوفان متسامح قدام اي جهاله توصل لك من مسلم عنك اخوك مهما عمل فيك حتى لو رفع السيف عليك بعد ما تتصالحوا رجيتوا اخوان يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا اغنى منهم لا خير من لا يعني الدين بقى المقياس هو الدين بقى ما بقاش الدنيا ولا تنابزوا بقى- ولا نساء من نساء ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان يعني ال- ال- اللي يرجع بعد رمضان ينتكس يا جماعه اللي بعد رمضان في رمضان طاعه بعد رمضان مفيش طاعه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اللي عاش فتره التزام وبعد كده انتكس عن دين الله بئس الاسم الفسوق بعد الايمان اللي ده القران وبعد كده عصى ربنا وقع في المخالفات اللي في الصوره دي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان يبقى ده شعار ليك في حياتك لما انت عشت فتره طاعه مع ربنا عيب بقى ان انا ارجع ما عادش ينفع خلاص بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الايه هم الظالمون يعني ربنا قسم الناس اتنين تائب وظالم يا اما تائب يا اما ظالم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ليه ان كثيرا من الظن اثم صح لا اجتنبوا كثيرا من الظن اصل بعض الظن اثم قال لا طب يا رب ما كان يجتنبوا بعض الظن لان لا لازم يبقى بينك وبين المعصيه حاجز امان كبير ربنا بيعلمنا زي بالظبط ما ربنا والرسول علمونا ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه السلام علمونا ان حوالين الطاعه نعمل حاجز امان يعني حوالين صلاه الفرض يبقى سنه قبليه وسنه بعديه ليه عشان يبقى في حاجز امان حوالين الطاعه نحافظ على الطاعه كذلك المعصيه يبقى في حاجز امان حواليها عشان ما نقربش منها حاجز الامان اللي حوالين الطاعات اللي هو ايه هم؟ المستحبات وحاجز الامان اللي حوالين المعاصي هو ايه المكروهات عشان كده ربنا في سورة الفرقان يقول ايه سبحانه وتعالى وهو بيوصف ايات عباد الرحمن يقول والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة لم يسرفوا يعني هو الانفاق حرام لا الاسراف ايه يا جماعة مكروه يبقى اذا الاسراف في المباحات الايه اللي بعدها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون ولا يزنون الاسراف في المحرمات اللي هي الكبائر ربنا جاب لك ايه الاسراف في المحرمات بعد ايه الاسراف في المباحات ليه عشان يقول لك لو انت كسرت السور وعديت مش هيبقى بينك وبين الحرام حاجه هتدخل في الحرام عشان كده في سوره الروم ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء اللي عملوا معاصي كتير ان كذبوا بايات الله يا يعني ممكن المعصيه تؤدي للكفر ممكن تؤدي للكفر ممكن مبدا مرسخ في القران وبكره احنا بنتكلم في سوره قاف ان شاء الله والصور اللي بعدها هنتكلم عنه باذن الله مبدا ان المعصيه دي ملاش خط احمر تفضل تستدرك تستدرك لغايه ما تضيع الانسان عشان كده ربنا بيعلمنا زي لما يكون في سرطان في عضو من الاعضاء الجراح يجي يستأصله ما يشيلش السرطان ده بيشيل كذا سنتي من اللحم السليم حوالين السرطان يقول لك عشان حاجز امان عشان يعني يسموه حتى سيفت مارجن يعني حاجز امان من بعيد كده عشان ايه يا جماعة عشان يضمن ان المرض مش هينتشر ولا يوصل للجسم بعد كده اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه حد فاهم ليه ربنا سبحانه وتعالى شبه اللي بيغتاب اخوه باللي بياكل لحمة واحد ميت حد واخد يعني باله من الوجه المخ... الشبه ما بين الاثنين اصل انت لما اتكلمت في عرض اخوك وهو مش موجود هو مش موجود فهو عاجز انه يرد عن نفسه انت ممكن بتفتري عليه بس هو عاجز انه يرد عن نفسه او ان هو يقدم اعذاره فانت نهشت في لحمه وهو عاجز انه يرد عن نفسه كانك جبت واحد ميت الميت برضه انت بتنهش فيه وهو ايه وهو عاجز انه يرد عن نفسه يبقى مشهد مقزز للغايه انك انت تتكلم على حد انك انت يعني في بعض الناس ما بيتورعش انه يقول لي ده الشيخ الفلاني ما اعرفش عمل ايه ده مش عارف الاخ الفلاني عمل ايه ده كلام يا جماعه ده كلام ده دين ده ديننا ده دين الاسلام ازاي يا جماعه امال فين اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم امال فين امر ربنا انك انت كده بتاكل لحم اخوك ميت يعني هو الغيبه لكل الناس حرام وليك انت لحم اخوك ميت ما ينفعش يا جماعه لازم اخلاق عدم الكلام عن بعض تتاصل فينا ما انا بقول لكم الصوره دي امتحان امتحان انت هتقيم نفسك بعدها انت تاخد كام في الميه في ادبك مع الله تاخد كام في الميه في ادبك مع سنه رسول الله تاخد كام في الميه في ادبك مع اخوانك المسلمين تاخد كام في الميه في ادبك مع ده الناس الناس اللي عايشة ليل نهار عشان الناس تعرف ربنا وتتوب لربنا تاخد كام في المية في ادبك مع اصحابك وعيلتك واهلك وجيرانك تاخد كام في المية في ادبك مع الكفار ومع الناس اجمعين تاخد كام في المية يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ايوه العولمة دي مصلحتنا احنا اول كتاب ذكر العولمة في الكون كله القرآن الكريم القرآن قالك انتوا كلكم مجتمع واحد كلكم قرية واحدة كلكم ربنا خلقكم شعوب وقبائل عشان تتعارفوا مع بعض ليه انا هو امريكا الوقت طلعت العولمة ليه حد واخد باله امريكا حاسة انها قوية وحاسة ان التسامح من مصلحتها ليه لان لما انفتح الوقت على اوروبا انا ما الشباب اقوى من اوروبا فانا لما انفتح عليها انا اللي هكسب لان انا اللي اقوى في الثقافه واللي اقوى في الفكر واللي اقوى في المنهج واللي اقوى عشان كده امريكا منفتحه على العالم كله الا الاسلام ليه لان ده الدين الوحيد اللي لو اتفتحت عليه هو اللي هياكلها مش هي اللي هتاكله احنا الانفتاح في مصلحتنا يا جماعه لان احنا الدين الاقوى احنا اللي مبادئنا مبهره عشان كده هو حاطين حوالين الاسلام حاجز شديد لا دول ما يخرجوش بره دول اللي يخرج منهم بره النموذج اللي هتشوه الاسلام النماذج اللي هتكره الناس في الدين النماذج اللي هتشوه الصورة المشرقة للدين احنا مصلحتنا العولمة يا ريت يا ريت العولمة ده احنا اول حاجة هننادي بيها لما يقوم مجتمع مسلم احنا عايزين العولمة وعايزين نخطب على الامم المتحدة في يوم من الايام انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم امتى الكلمة دي تتكتب على الامم المتحدة امتى بقى المبادئ الاسلامية العظيمة هي لسود العالم ان اكرمكم عند الله اتقاكم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا قال لا هو في فرق بين الايمان والاسلام اه الاسلام ان انا جيت الجامع الاسلام ان انا سمعت درس الاسلام ان انا صليت تراويح انما الايمان قلبك حالته ايه وانت بتعمل الكلام ده قلبك شكله ايه مشاعر اليقين مشاعر حب الله مشاعر الثقة في الله وعظمة الله مشاعر الخوف الصادق من الله الرجاء في رحمة الله التوكل على الله خروج الدنيا من القلب الكلام ده حالك فيه ايه لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يعني ما دخلش بس يدخل ولما يدخل الايمان في قلوبكم يعني طول ما انت في السكة دي كل يوم نور الايمان هيقيد في قلبك اشد من اليوم اللي قبله كل يوم الايمان هيزيد في قلبك درجة عن اليوم اللي قبله يبقى يا جماعة انا عايز الايمان طب انا الوقت قلبي كده الايه اللي بعدها انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا انا عايز ما ارتابش انا عايز يبقى يقيني كامل ازاي خليك ماشي في السكة دي خليك ماشي في سكة العبادات وسكة الايمانيات وسكة الدخول في الدين اليقين كل يوم قلبك هينور عن اليوم اللي قبله لغايه ما توصل لليقين الكامل بتختم الصوره طبعا بمواقف الاعراب اللي بيمنوا على الله بعملهم وسوء الادب بتاعهم وتعليم هؤلاء الاعراب الادب يبقى سوره الحجرات بتتكلم عن ايه يا جماعه ها الادب الاخلاق الاخلاق العظيمة بتاعت الدين اللي احنا عايزين نخرج بيها للناس طيب سورة الفتح وسورة محمد بيتكلموا عن ايه السورتين دول بيتكلموا عن ايه سورة محمد هي اول سورة في الشوط سورة مح... تخيل السورة اللي ربنا وضع عليها اسم سيدنا محمد من ضمن ال 114 سورة في القرآن تخيل السورة دي هتبقى سورة يعني لينة ولا سورة قوية جدا جدا سورة محمد بتقول لك كلمة واحدة بس حدد موقفك يعني ايه حدد موقفك سورة شديدة جدا يا جماعة سورة بتقول لك مفيش فصال انت يا مؤمن يا كافر انت يا صادق يا منافق انت بتكلم ده, ده, ده السورة بتكلم المؤمنين خدوا بالكم السورة مش بتك... السورة بتكلم مين يا جماعة بتكلم الصف المسلم وما ما من فيهم من ناس عندها في قلوبها مرض انت يا مؤمن يا كافر انت يا صادق يا منافق انت يا من اهل النعيم يا من اهل الجحيم انت يا مجاهد منفق يا اما مخذول مطرود مبعود عن رحمة الله مفيش وسط مفيش فصال الصورة من أو حتى من اولها شايف الدخلة بتاعتها مفيش لا الف لام ميم بقى ولا كاف يا عين صاد ولا ذكر ايتين في الاول كده ترتيب عن ربنا مفيش الكلام ده الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم على طول دخلة مفاجئة مباغتة مفيش مقدمات ليه الصورة بتقول لك حدد موقفك انت مع مين انت معانا يبقى لازم تكون مجاهد منفق يبقى لازم تكون صاحب رسالة ليه اصل خلاص بقى ما عادتش على قد المدينة ده احنا بعد كده خلاص هنخرج للعالم كله خلاص احنا دلوقتي بننفتح على العالم ونخرج للروم ونخرج في مؤتة ونخرج في حنين هنخرج للعالم يبقى لازم يبقى كل واحد منا راجل وفي رسالة لان احنا سندعى الى قوم اولي بأس شديد ده احنا طالعين على امريكا وطالعين على اوروبا هنطلع بجيش نص رجالة ونص زي احد كده الجيش طلع 3000 2300 يرجعوا 700 يكملوا زي الخندق كده 3000 واحد 2700 يرجعوا 300 يبقوا لا لازم تبقى راجل لازم تبقى صاحب رسالة عشان كده الصورة يا جماعة احجامها شديدة جدا من اولها يا مؤمن يا كافر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم يا صادق يا منافق ويقول الذين امنوا لولا نزل الصورة فاذا انزل الصورة وذك محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المخشي عليه من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو ايه فلو صدقوا يا صادق يا منافق فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم لو ما رضيتوش تطلعوا بجهده ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاضلهم واعمى ابصارهم يا الهي شايفين يا جماعه الاحكام الصوره ما فيش فيها هواده يا نعيم يا جحيم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعم وانهار من خمر لذة للشارع الشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات يا الهي ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معاهم انهار الجنة وانهار الحميم تختار ايه تختار إيه؟ اشجار الفواكه واشجار الزقوم تختار ايه يبقى الصورة بتقولك ان مفيش حل وسط يا كده يا كده الصف يجب ان يتميز في هذه المرحلة سورة محمد احكامها شديدة قوي يا جماعة احكامها قوية قوي يعني الدنيا ما في انما الحياة الدنيا ايه لعب وله على طول هي كلمة واحدة ليه لازم تفصل من الوقت لما تيجي تتكلم عن الطاعة واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم يعني بتعتبر عدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوامره وتكاليفه ابطال للاعمال طب لو هطيع بس 99% ما ينفعش 102.5% ولا الوقت الثانوية العامة بقت 105% 105% مفيش اقل من كده ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم يا ارتدوا على ادبارهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر واحد في المية بس وتسعة وتسعين في المية من الطاعة لله ورسوله ما ينفعش سنطيعكم في بعض الأمر؟ ما ينفعش شايفين القوة اللي ما يتدبرش في القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها يبقى اذا الصورة يا جماعة بتقول لك حدد موقفك من اول اية لاخر اية كلها مقارنات ما بين المؤمنين والكفار مقارنات ما بين المنافقين والصادقين كل الصورة من اولها لاخرها مقارنات عشان ايه عشان الصورة تقول لك انك انت يجب ان تحدد الموقف بتاعك عشان انت صاحب رسالة ولا لا عشان كده هتلاقي الصورة كلها مقارنات كلها من اولها لاخرها في النعيم والعذاب مقارنات في الصفات مقارنات في التكاليف مقارنات كأن ال- ال- ال- النداء ليك حدد موقفك من اول اية لاخر اية من ايات هذه الصورة طب اللي ما يقاتلش يا رب فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم طب اللي مش هينفق عشان الدين وعشان الدعوة يا رب ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا مش هترضى تنفق عشان الدين يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم صورة شديدة يا جماعة مش كده صورة قوية جدا ولو كملنا الايات اللي فيها كمان بعد كده هتحس ان الصورة قوية جدا سورة محمد من اقوى صور القرآن على الاطلاق بل قد تكون اقوى صورة في القرآن بتقول لك حدد موقفك لان الدين الوقتي التكاليف اللي مطلوبة مننا فتح العالم كله طيب وبعدين ينفع واحد يقوم بهذه المهمة ما هوش راجل ما ينفعش لسه معانا سورة الفتح معانا دلوقتي يا جماعة سورة الفتح السورة بقى الأخيرة اللي معانا عايزين في دقيقتين كده في دقيقتين إن شاء الله سورة الفتح بتتكلم عن إيه؟ سورة الفتح المقدمة بتاعتها والخاتمة بتاعتها بتوصل لنا مفهومين مهمين جدا ربنا بيقول لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا كثير من الناس بيظن إن الفتح اللي هو فتح إيه؟ فتح مكة وده مش فتح مكة ده صلح الحديبية ربنا سماه فتح كلمة فتح لما تسمعها في القرآن هتفي ذهنك فورا للدعوة إلى الله مش الجهاد لما ربنا يقول في سورة النصر اذا جاء نصر الله والايه والفتح قبل ما تفكر في ان كلمة الفتح تعني فتح مكة طب امال اذا جاء نصر الله معناها ايه نصر اللي هو فتح مكة طب والفتح فتح مكة برضه ده الفتح الدعوي اللي حصل بعد ما مكة اتفتحت العرب كلها دخلت في الاسلام طب وهنا لما ربنا قال انا فتحنا لك فتحا مبينا الرسول كان رايح معاه كام واحد عشان يعتمروا في مكة قبل صلح الحديبية حد يعرف في اعلى الروايات 1500 صحابي كان سنة 6 هجرية سنة 8 هجرية بعدها بسنتين كان رايح يفتح مكة ومعاه كام صحابي 10000 صحابي يا الهي ال- العدد المهول ده جه منين ال 8000 ونص دول جم منين في سنتين يا جماعة اللي دخلوا الاسلام قد اللي دخلوا الاسلام في 19 سنة قبلها بل اضعاف اللي دخلوا الاسلام في 19 سنة قبلها في سنتين بس لان لما مكة رضت انها تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام بقى ده اعتراف رسمي من ام القوى ان المسلمين في المدينة بقوا دولة معترف بها بدأ كل القبائل تفطن الى قوة المسلمين بدأ القبائل تفتح ابوابها لدعوة المسلمين بدأ الصحابة ينتشروا في الدعوة الى الله وسط القبائل والابواب كلها مفتوحة ليهم فترة انفتاح دعوي كان النتيجة لهذا ان في سنتين بس تحول جيش المسلمين من 1500 لكام ل 10000 يبقى لما ربنا يقول ان فتحنا لك فتحا يبقى كلمة فتح في القرآن مقصود بها ايه مش تطير الرقاب كلمة فتح في القرآن مقصود بها ليس فتح البلدان ولكن فتح القلوب ان القلوب اتفتحت لينا طب يع- يعني اذا مقدمة سورة الفتح بتقول لنا ايه مقدمة سورة الفتح بتدلك على خطورة الدعوة الى الله افهم اوعى تفتكر ان احنا مقصدنا ان احنا نروح نقتل ولا نروح ن- احنا مقصدنا ان احنا ندعو مقصدنا ان الناس تهتدي عشان كده لو الابواب مفتوحة قدامنا في الدعوة هنقاتل الناس ليه احنا م- بنقاتل لان في واحد واقف في الطريق ممنوع انكم كتابكم ولا النضاعاتكم ولا الناس اللي بتتكلم عن دينكم تدخل البلد بتاعتنا دي ممنوع ما ينفعش ممنوع الناس دي هتروح جهنم ممنوع ممنوع يبقى القتل خلاص بينه وبينك القتال ولكن اذا فتح الابواب خلاص يبقى احنا مقصود كل ده وعشان كده بقول لكم ان الانفتاح ده من مصلحتنا لو احنا ناس على الدين فعلا الانفتاح ده من مصلحتنا لان احنا عايزين افكارنا اللي اقوى من اي منهج في الدنيا كلها يفتح امام الابواب وواثقين ثقه عمياء كامله تامه ان احنا اللي هنكتسح جميع الاديان والحضارات في هذا الوقت ان فتحنا لك فتحا مبينا خطوره الدعوه طب خاتمه سوره الفتح بتقول ايه محمد رسول الله والذين معه خد بالك والذين معدي يعني ايه معاك معاك يعني اللي معاه في كل حاجة الرجالة اللي كل ما الدين يحتاجهم في اي موقف يسدوا فيه والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كثير العبادة جدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود علامة السجود من كتر الصلاة ونور الوش من كتر ما خلقوا بالله في قيام الليل الاتنين الناس اللي يشوف وشه كده ده وش راجل عابد زاهد ناسك سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يبقى مثلهم في التوراة انهم ايه عباد مؤمنين العباد ايمان طب مثلهم في الانجيل كزرع ساق نباته اهو اخرج شطأه خرج الفروع الجانبيه بتاعته ففي الاول يا جماعه بنلاقي ان ال- ان الساق دي بيربطوها في خشبه كده بحبل ليه لانها ما تعرفش تصلب دورها طولها لغايه ما تطلع الفروع الجانبيه خلاص فاستغلظ يشيلوا الخشبه ما عادتش محتاجاها مين الساق ومين الفروع اللي طلعت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة محمد والذين معه مثلهم ومثلهم في التوراة بقى مثل محمد والذين معه زرع اللي هو سيدنا محمد اخرج شطه اللي هم ايه الصحابة فآزره لما بتشتغل في الدعوة انت كنت واحد لوحدك بقى معاك ناس بتشتغل معاك بقيت راجل بقيت ثابت يعني المدعوين بيثبتوا الداعية جدا عما كان قبل ما يبقى مدعوين عشان كده الشباب اللي عايز يثبت في الدين يشتغل في الدعوه ليه كل واحد هيستجيب ليك بقى اخ ليك وقرين ليك ورفيق ليك رايح جاي معاك يبقى ثبات ليك من اخطر عوامل الثبات على الاطلاق الدعوه الى الله الدعوه الله بتثبتك فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار خدوا بالكم يا جماعه الوقت ال ال الكلام ده نفهم منه ايه الرسول لما كان زرع سليم في المية طلع الصحابة فروع سليمة مية في المية ولما الصحابة كانوا فروع سليمة بعد كده لما حصلت الفتوحات الفروع اللي طلعت من الفروع كانت الناس كلها اهل صلاح انما الوقت مين الزرع احنا الزرع ده اللي هو انا وانت ما هو احنا اللي المفروض بيطلع الناس دول هم الشط بتاعنا هم الفروع بتاعتنا طب لما تلاقي شجرة الفروع بتاعتها سليمة وفيها فرع بايظ مش مشكلة الفرع ده فيه مشكلة ولكن لما تلاقي الفروع كلها بايظة يبقى الشجرة ايه شجرة بايظة يبقى لما تلاقي الناس وحشة يبقى احنا وحشين الكلام ده مقياس عقلاني جدا عايز تعرف احنا وحشين ولا حلوين عايز تعرف احنا رجاله ولا لا شوف الناس حلوه ولا وحشه طب عايز تعرف المسلمين حلوين ولا وحشين شوف الكفار حلوين ولا وحشين اصل الملتزمين دول والدعاء دول الزرع بعد كده الناس اللي بتدخل جوامع دي الشط بعد كده الناس اللي بره هي ال- الفروع اللي اصغر اللي بتطلع من الشط بعد كده الكفار هي الفروع الاصغر يبقى يا جماعه عايزين نعرف نشوف الفروع كلها مسوسه يبقى الناس مش حلوة يا جماعة ولما الناس اللي بتدخل الجامعة نفسها اخلاقها مش حلوة لما كثير من الناس اللي بتدخل الجامعة نفسها عباداتها مش حلوة لما كثير من الناس اللي بتدخل الجامعة نفسها حب الدنيا طاغي عندها عن حب الله وحب الدين يبقى معناها ان الملتزمين نفسهم مش حلوين عشان كده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي ومعه واحد والنبي معه اثنين والنبي معه ثلاثة ف تفهم الكلام ده ايه اوعى تفتكر ان الواحد ده ما هو الواحد ده ابو بكر والاثنين دول ابو بكر وعمر والثلاثه دول ابو بكر وعمر وعثمان يعني ايه يعني هو صحيح واحد بس واحد راجل يعني ايه يعني لما تيجي تقول لي اصل في نبي معاه واحد وايه يعني انا ايه يعني لو ما حدش استجاب لي او واحد اللي استجاب لي انا عشان اعرف مستواك هبص للمدعو بتاعك لو لقيت المدعو بتاعك مستواه في الدين عالي يبقى انت عالي لان هو الشاطئ بتاعك يعني عايز اقول ايه ان ربنا في الانجيل ضرب مثل بالعباده والايمان وفي التوراه ضرب مثل بالتربيه اللي هي الوظيفه بتاعتنا وبالدعوه الى الله يبقى اول الصوره بيقول لك خطوره الدعوه واخر الصوره بيقول لك خطوره التربيه الكلام ده قيمته ايه واحنا خارجين للدنيا قيمته اوعوا تنسوا وانتوا بتقاتلوا ان مقصدكم هو الدعوه واوعوا تنسوا ان الرجاله اللي بيقاتلوا دول مين اللي هيشيل الدين بعدهم بعد ما يموتوا ولا يقتلوا اللي هيشيل الدين الرجاله الرانيين هيجوا ازاي بالتربيه يبقى سر الاستمرار التربيه سر استمرار الجهاد سر استمرار الرساله هو هو التربية يبقى ربنا في الثلاث صور دول يا جماعة بيعرفها من اولها حدد موقفك انت خارج راجل اه انا راجل يا رب طب افهم بقى افهم خطورة الدعوة وخطورة التربية وفي نفس الوقت خلي اخلاقك اخلاق عظيمة اخلاق مبهرة اللي يشوفها ينبهر بيك انتوا الوقت بقيتوا صف واحد بقيتوا اخوة بقيتوا مؤدبين مع الله ورسوله بقيتوا معظمين للدعاء بقيتوا ناس مترابطة ما بتخطبوش بعض وما بتخدموش ببعض بقيتوا ناس عارفين حقوق الناس عليكم وناس رحماء مع الناس بقيتوا بتقدروا تحتووا الاخرين بالرحمة بقيتوا فاهمين خطورة التربية ووسطكم ووسط بعض بتربوا وخطورة الدعوة وبتستثمروا الجهاد في الدعوة يبقى اخرجوا بقى وبقيتوا رجالة واصحاب رسالة اخرجوا للعالم بقى يبقى لما نوصل للمستوى ده نخرج للعالم انما قبل المستوى ده الناس اللي, اللي, اللي الخزعبلات اللي بيطلعوا المهدي طلع في السعوديه مهدي يا جماعه مهدي المهدي لو جه يا جماعه احنا هنكذبه والله العظيم اقسم برب المهدي لو جه الناس دي كلها هتكذبه وما حد يمشي وراه مهدي ايه اللي هيجي دلوقتي هو الناس دي تستاهل مهدي دلوقتي ولا تستاهل غير مهدي اما نبقى نطلع الاول نستاهل المهدي ربنا يجيبه لنا اما نبقى الاول ده المهدي ده هيجي يفتح العالم يبقى هيفتح العالم باخلاقنا دي هنعلم الناس ال ال الاسترتشات وال والانحراف والاختلاط وان هنعلم الناس ايه احنا ايه عندنا نخرج بيه للناس اصلا يبقى الثلاث صور دول هم الصفات اللي لازم تتحقق فينا قبل ان نخرج للناس بنلاحظ في سوره الفتح ان ثمره تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت يا جماعه سوره الفتح نزلت سنه كام ها شغلوا دماغكم معايا بقى ده صلح الحديبيه كان سنه كام سته احنا كنا بنشرح لسه من يومين في الاحزاب الاحزاب كانت سنه كام ها خمسة يعني من خمسة لستة سنة فاكرين واحنا بنتكلم على الاحزاب قلنا المنافقين كانوا قوة مهولة في المجتمع ازاي فاكرين كنا بنتكلم على المنافقين هم القوة المهولة في المجتمع الوقت في سورة الفتح طلعت ان المنافقين بقوا شوية ناس خايفين ولما ترجع نرجع من الغزوة يقعدوا يقولوا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا واحنا غلطانين يبقى في سنة واحدة بسبب منهج القرآن في التغيير شوكة عدو او تاني عدو من اعداء الدين اتكسرت عشان نعرف احنا بقالنا 80 سنه بنلف حوالين نفسنا في الطريق الاسلامي الرسول في سنه واحده لانه بيتبع منهج القران التغييري قضى على شوكه المنافقين يبقى لما نمشي ورا القران هنتقدم بسرعه الصاروخ لما نمشي ورا القران هنقدر فعلا ان ربنا يفتح لهذه الامه ونلاحظ في سوره الفتح ظهور ثمرة التربية بتاعت رسول الله التسعة عشر سنة تربية لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا خطورة خطورة التربية يا جماعة اللي ظهرت ثمرتها في طاعة المسلمين في صلح الحديبية ويعني نكتفي بهذا القدر في الثلاث صور دول كل واحد يعرض نفسه على الثلاث صور دول ويشوف هو فين منهم يعني ينفع جندي في كتيبة الاسلام ولا لا اقول قولي هذا